السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله حكاية آية النهاردة مع آية من الآيات اللي زلزلت قلوب الصحابة وأكتر آية فرحت الصحابة في حياتهم كلها مع الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام فضل عايش معاها لحد لحظة موته عليه الصلاة والسلام نبدأ من أول قول الله ولو أن كتبنا عليهم في سورة النساء ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم هو يعني ربنا بيقول للصحابة إيه ده الكلام ده يا جماعة في بداية المدينة لما بدأت الشريعة الإسلامية تنزل والتكاليف والأحكام بتاعة الدين والحلال والحرام وبدأ ناس تستتقل الكلام ده وبدأت ناس مش عايزة تتحكم للشريعة الإسلامية عايزة تروح لليهود تتحكم إليهم بدأ الموضوع يبقى تقيل بقى الدين المدني بدأ ينزل دين أبو بكر وعمر بقى دين الأحكام والحلال والحرام فبدأت ناس تستتقل الموضوع فربنا بيقول لهم انتوا مستتقلين مستتقلين تكاليف الدين والتدين والالتزام أنا في ناس من 2000 سنة قلت لهم اقتلوا نفسكم عشان اتوب عليكم قتلوا نفسهم في ناس من 2000 سنة اللي هم صحابة موسى عليه الصلاة والسلام قلت لهم عشان ارضوا عنكم سيبوا مصر وخرجوا وقفوا قدام البحر الاحمر وانتوا واقفين السفينة مستنياكم ولا انتوا عارفين انتوا رايحين فين احتمال كبير تتقتلوا ده في منطق البشر وخرجوا وسابوا بلادهم وسابوا الديار اللي اللي اتولدوا فيها ونشأوا فيها لو انا قلت لكم اقل من كده ما انتوش قادرين ده في ناس لما كانت التوبة تمنها القتل مش التوبة تمنها موقع وحش يتساب ولا غض بصر عن صورة وحشة ولا ترك صحبة سوء ولا ترك علاقة محرمة مع شاب او مع بنت ولا ترك رشوة ولا ترك مال حرام ولا توبة من سوء خلق مع اب او ام او رحم لما كانت التوبة تمنها ان الواحد يمسك سكينة ويذبح نفسه ذبحوا نفسهم لما كانت التوبة تمنى ان الواحد يمسك سكينة ويقتل نفسه قتلوا نفسهم لما كانت التوبة تمنها روحه دفعوا روحهم عشان يتوب عليهم انتوا مش قادرين مش قادرين على اللي اقل من كده في ستات في نساء عشان الحجاب ماتوا في نساء عشان آية من كلام ربنا ضحوا بعمرهم وبحياتهم كله عشان كلمة ايمان واحدة انتوا مش قادرين ان انتوا تعملوا ده غلام الاخدود عشان يحضر درس درس ايماني للراهب دفع ثمنه ايه حياته في الاخر قتل عشان يحضر للراهب عشان يشتغل في الدعوة الى الله ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم في ناس لما كان ثمن الدعوة الى الله ورضا الله انه يسيب الدي البلد ويسيب كل حاجة ويعرض نفسه للمخاطرة خرج ووقف قدام البحر الاحمر انتوا مش قادرين انتوا احسن من غير غيركم احسن منكم في ايه غيرك احسن منك في ايه غيرك احسن منك في ايه اللي تاب احسن منك في ايه اللي بتقوم الليل احسن منك في ايه اللي حفظ القرآن احسن منك في ايه اللي بتقعد جلسة الضحى احسن منك في ايه يعني ربنا بيقول للصحابة ايه وبيقول لنا ايه غيروا من بعض بس ده اسمه التنافس المحمود بقى مش الغيرة اللي هي تمني زوال نعمة الاخرين بقى الحسد ده التنافس المحمود يعني ربنا بيقول اتنافسوا مع صحابة موسى ما الايه ده عن صحابة موسى عليه الصلاة والسلام ربنا بي بي بيستثير علو همة الصحابة في انه يقول لهم شوفوا اصحاب موسى عملوا ايه شوفوا اللي قبلكم عملوا ايه ربنا بيستثير جوانا التنافس المحمود مع اصحاب موسى مع اصحاب ابراهيم والذين مع مع الحواريين اصحاب عيسى ربنا سبحانه وتعالى بيستثير همتنا بانجازات الصالحين في تاريخ البشرية كأن ربنا بيعلمك انك انت توسع افقك انك انت مش هتتوزن في ميزان وابو بكر هيتوزن في ميزان انتوا الاثنين هتتوزنوا في نفس الميزان انت مش هتتوزني في ميزان وامراه فرعون هتتوزن في ميزان انت مش هتتوزني في ميزان والسيده مريم هتتوزن في ميزان انت مش هتتوزن في ميزان والحواريين هيتوزنوا في ميزان هو نفس الميزان واللي فتح عليهم يفتح على كل الناس الى يوم الدين سبحانه وتعالى كأن ربنا بيقول لنا انتوا مش انتوا كلكم هتتوازنوا في ميزان واحد اتنافسوا مع بعض ات ما تتنافس ما تتنافسيش مع صاحباتك اللي في الكلية ما تتنافسش مع زمايلك في الشغل المتدينين ما تتنافسش مع الملتزمين في المسجد اللي انت بتصلي فيه ويتقالك ان ده نهاية الافق والاخ المجتهد اللي بيصلي نص ساعة قبل الفجر معاكم في المسجد ده ده قمة الافق بقى وده اللي انتم مسمينه بقى جريش العبد عندكم ما تتنافسش مع دول اتنافس مع الصالحين عبر تاريخ البشرية خليكوا ائمة الله بيصلي يصنع نفسية ائمة ياه بعد 2000 سنة يا رب بعد 2000 سنة يا رب من توبة ال- اصحاب موسى بالمنظر ده ومن سماعهم لامرك بانهم خرجوا من بلد فرعون لسه يا رب تذكر ليهم هذا العمل الله لا ينسى اعمال الصالحين ابدا ربنا مش هينسالك ربنا مش هينسالك كل مرة اتكلمت فيها في الدعوة ربنا مش هينسالنا اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت نتكلم في تفسير القرآن نتكلم ونسمع ربنا مش هينسالك ان غيرك قاعد دلوقتي على مواقع كليبات وحاجات وحشة و... وانت قاعدة تسمعي في كلام الله ربنا مش هينسالك كل مرة اتكلمت عنه فيها ولا كل ركعة صليت له قيام ليل فيها ولا كل مرة رفعت ايدك فيها لله سبحانه وتعالى ربنا مش هينسالك ربنا مش هينسالنا كل لحظة لينا في الطريق ده وكل مرة عملنا حاجة لدينه وكل مرة اطعمنا مسكين وكل صلاة فريضة لبينا ربنا اول ما سمعنا ان ده الله اكبر وكل ركعتين سنة من سنن الرواتب وكل جلسة ضحى وكل قيام ليل وكل صيام اثنين وخميس وكل فتحة مصحف ربنا مش هينسالك كل درس حضرته ربنا مش هينسالك كل مرة نزلت فيها بحجاب امهات المؤمنين في الفتن في الحر ربنا مش هينسالك بعد 2000 سنة ربنا لم ينسى لهم هذه البطولة وبيذكر الصحابة بها يا سلام ايه الجمال ده ايه الجمال ده ده, ده, ده, ده ربنا معانا امال احنا نعمل ايه بقى مع ربنا ونعمل ايه مع الدين ونعمل ايه مع بعض غير يا جماعه ان اصحاب موسى ما قالوش كلام اصحاب موسى عملوا مواقف اقتلوا انفسكم قتلوا نفسهم اخرجوا من دياركم خرجوا من ديارهم طب انت لو اتحطيتي في الابتلاء ده اه اصل الدين مش كلام الدين مواقف لما عملوا مواقف مش كلام ربنا خلدها لهم لما كان دينهم مواقف مش كلام الكل يتحدث عن المبادئ حتى تأتي المواقف فحينما تأتي المواقف إما أن تثبت أن هناك مبادئ أو ليس هناك مبادئ الكل بيتكلم أصل أنا إنسان طيب أصل أنا إنسان وافي أصل أنا إنسان أصل أنا قلبي زي البفتة البيضة أصل أنا لحد ما تيجي المواقف المواقف هي اللي بتحكم المواقف هي اللي بتظهر المواقف هي الحكم كل يعمل على شاكلته كل واحد ساعة المواقف بيطلع اللي جواه بحق وحقيقي الشكل بيتوافق مع الشاكلة ساعة المواقف وبيبان الخريطة النفسية والشخصية والطبيعة الجوانية للإنسان ساعة المواقف العملية دول ساعة المواقف طلعوا رجالة واحنا احنا الوقت والدعوة بالتهدلة احنا الوقت والنا- والستات متبرجة احنا الوقت وبنات اعدادي وثانوي هيتهبلوا على الدنيا احنا الوقت والحفلات الغنائية بيحضرها مئات الالوف احنا الوقت والشباب في غيبوبة احنا الوقت والمجتمع بقى بيستحل المال الحرام كثير منه احنا الوقت وشريعة ربنا مغيبة احنا الوقت والناس بعيدة عن ربنا هنعمل ايه هنعمل هنشتغل في الدعوة الى الله ولا لا هنشيل دين ربنا سبحانه وتعالى ولا لا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ما يوعظون به ازاي ما يوعظون به من الحلال والحرام انك تسمع كلام ربنا في التدين والالتزام انك تتوب لربنا بحقه حقيقي ان احنا نطبق شريعه ربنا شريعه ربنا المغيبه اللي احنا ما بنبكيش على غيابها ما بنبكيش على ان الشرائع الوضعيه بتاعه البشر احنا بنتحكم بشرائع البشر شوفوا الخذلان اللي احنا فيه شوفوا احنا هن على الله قد ايه ان ربنا سايبنا هن على الله لدرجة ان احنا بنحكم بعقول البشر عقول البشر اللي الناس اللي حطت الشرائع اللي بنحكم بيها ديت في الاخر ماتت اللي مات في مستشفى امراض عقلية واللي مات آه، آه، بعد ما طلق زوجته وحياته الاجتماعية كانت تعيسة واللي مات باكتئاب نفسي واللي مات وما ما ما قدرش يدفع عن نفسه دفع ولا ضر واللي كانت حياته كلها مشاكل دول اللي حاطين الشرائع رب العالمين نزل شريعة ما بتطبقهاش لو واحد اشترى لبس ظابط ولبسه لبس ظابط ولبسه هيتحكم عليه بالسجن على طول لانتحال صفة ظابط انتحال صفة جهات ولا لسه قاري حادثة اه ناس انتحلوا صفة ان هم يعني حاجة كبيرة في الدولة يعني اتسجنوا يتسجنوا على طول طب اللي ينتحل صفة رب العالمين ويقول ده حلال وده حرام وده يجوز وده لا يجوز الشريعة لله وحده ان الحكم الا لله سبحانه وتعالى شفتوا يا جماعة بس دي ذنوبنا ذنوبنا والله يا اخواني ذنوبنا احنا لو نستاهل ربنا مش مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم اكرمنا ولا تهنا العلماء قالوا اكرمنا بالعمل الصالح ان اكرام ربنا لينا ان احنا نقوم الليل ونصوم ونعبد ونطبق الشريعة ان احنا لم نكرم بان الشريعة تحكم فينا يبقى احنا لسه يا جماعة ملناش مقام حقيقي يبقى احنا يا اخواننا محتاجين يبقى لنا مقام عند ربنا عشان ربنا يرفعنا ويرزقنا شريعته ونقابل ربنا بشرف ان ما كانش بيتحكم فينا قوانين بشر رب قوانينك انت يا رب قو ما كناش بنخضع ولا بنسجد ولا بنحط مناخيرنا في التراب غير ليك انت يا رب ولو انهم فعلوا ما يعظون به لو انت تدينت بقى وانت تدينتي لو طبقتوا دين ربنا واحد لكان خيرا لهم لكان خيرا خير نكرة للتعظيم الخير هي... الخير هيمطر عليك الخير الدنيا هت اول حاجة الدنيا هتتنزل لكان خيرا لهم كل اللي احنا خايفين من التدين والالتزام خايفه انك ما تتجوزيش لو لبستي حجاب امهات المؤمنين جوازك هيبقى احسن خايف انك انت المتعة بتاعت الدنيا تبقى وحشة وتبقى حياة خنيقة لو تدينت متعتك هتبقى اكتر كل اللي الناس خايفة من التدين بسببه اللي هيتدين هياخد اضعافه أض... كل اللي الناس راحت للدنيا وسابت ربنا بسببه اللي هيروح لربنا هياخد اضعاف اضعافه لكان خيرا لهم لهم دي ليك انت تدينك ده يرجع لك انت اتنين واشد تثبيتا ده هو ده اللي هيملى القلب باليقين وهيخليكي ثابته عند الموت ثابته في القبر ثابته قدام الفتن هو ده اللي يبقى الفكر العملي مش المشاعري يبقى اللي هيجيب اليقين هو العمل اللي هيجي الطريق لليقين هو العمل مش التأوهات و... وانا قلبي وحش والعمل وليس المشاعر بقى والايه ونقلبها بقى ايه, إيه نقعد بقى ن... لا, لا لا لا العمل الصالح واشد تثبيتا ثلاثه و... و... ولكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ديت ال... الاخره بقى والجنه بقى ونعيم القبر ونعيم خمسين الف سنه يوم القيامه اربعه ولا هديناهم صراطا مستقيم الثبات حتى الممات هدايه الصراط المستقيم مستقيم ان تهدى حتى اخر لحظة في عمرك لان في سورة الاعراف لما اي حد مننا كده يتغر كده في نفسه او يحس ان هو كده ايه ده انا بقوم الليل بقالي شهر ده انا مش عارف بعمل ايه بقالي ايه ادخل على سورة الاعراف يا حبيبي اولها هتلاقي واحد بقاله سبعين الف سنة بيقوم الليل ويصوم النهار اسمه ابليس وانتكس بعد كده واحد دخل الجنة اسمه سيدنا آدم وخرج بعد كده واحد اوتي ايات الله اسمه بلعام ابن بعوراء وبقى آية من آيات ربنا في الدنيا وانتكس عشان تعرف قصص انتكاسات العمالقة الكل في خطر ولا هديناهم صراطا مستقيما بشرى بالثبات حتى الممات ومن يطع الله والرسول يا جينا للآية بقى أكتر آية فرح بها الصحابة في حياتهم كلها ما فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل هذه الآية ما ربنا بعد ما جاب بقى حال اللي هيموتوا على الدنيا اللي هو بقى اقتلوا انفسكم اخرجوا من دياركم طب طبقوا الشريعه مش مطبقين طب اللي هيموتوا على الاخره بقى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين اللي هيموتوا عشان يبقوا مع النبي في الجنه في ناس مش قادرين ينفذوا حاجه عشان يبقوا مع النبي في الدنيا وفي ناس هيموتوا عشان يبقوا مع النبي في الجنه سيدنا ثوبان رضي الله عنه ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام مريض مريض ونحف كده ولونه اصفر وشكله ممتقع كده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مالك يا ثوبان مالك قال ما بي وجع يا رسول الله انا مش مريض يا رسول الله انا ما جاليش مرض ولا جالي التهاب رئوي ولا جالي فشل كلوي ربنا يعافينا يا رب ولا جالي مرض في في جسمي ولا جالي إيه انا مش مريض يا رسول الله ما بي من وجع يا رسول الله ولكني اشتاق اليك انت بتوحشني يا رسول الله في الدنيا لما بسيبك ببقى هموت عشان اجي اشوفك الفجر توحشني توحشني يا حبيب الله توحشني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكني اشتاق اليك فاذكر الاخرة اقول ياه طب يوم القيامة مستحيل نبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة احنا فين والنبي فين احنا فين وهو فين فاذكر الاخرة فأح فأخاف ألا أراك هناك يا يا الكلمة دي موتتني يا جماعة الكلمة دي موتتني فأخاف ألا أراك هناك شوف خايف من ايه شوف اللي مرضه ايه مرض من الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام ومرض من خوفه ان يوم القيامة ما يشوفش النبي عليه الصلاة والسلام فأخاف ألا أراك هناك عشان القلوب المكسورة دي اللي هتموت عشان صحبة النبي عليه الصلاة والسلام عشان الصحابة اللي راحوا له قالوا له يا رسول الله يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي مالك محزون مالي أراك محزونا قال لست بمحزون يا رسول الله ولكني ذكرت الآخرة فعلمت أنك ترفع مع النبيين ولا نصل إليك هنبقى فين وانت فين يا رسول الله فنزل قول الله ربنا بيجبر الخواطر يا جماعة ربنا بيجبر أسكسر القلوب اللهم اجبرنا بصحبة النبي في الفردوس الأعلى يا رب اللهم ارزقنا صحبة الحبيب محمد في الفردوس الأعلى يا رب عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول يطع الله في الفرائض ويطع الرسول بالنوافل والسنن الرواتب واحجاب أمهات المؤمنين والدعوة إلى الله فأولئك أولئك بقى مع مقامهم عالي مع الذين أنعم الله عليهم معهم مش مثلهم بس ربنا بفضله يخليه معاهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هبقى مع النبي والصديقين هبقى مع أبو بكر والشهداء هبقى مع حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير والصالحين هبقى مع أصحاب النبي أنا معقول هبقى مع دول ربنا سماهم شهداء لأنهم شهدوا لله بدمائهم على وحدانية الله وأنه لا يعبد إلا الله وسماهم شهداء لأنهم يشهدون كرامتهم قبل أن يموتوا وهم في لحظة دفق الدم وسماهم صالحين صالحين صلحوا بعد العمل الصالح ما استصلح فسادهم الداخلي بقى صلحوا لأن يجاوروا الله في الفردوس الأعلى قعدوا يستصلحوا نفسهم لحد ما بقوا صلحوا أنهم يجاوروا الله في الفردوس الأعلى وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله مش العدل ربنا بقى هيعامل دول بفضله مش بعدله يبقى أخي يا رب اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللي هيطع الله والرسول وهيجتهد مش هيبقى دينه على قد الخطوط الحمراء والأوراد الصغيرة هيبقى مجتهد في الدين بقى ربنا هيرفعه مع دول وحسن أولئك رفيقا أكتر آية فرحت الصحابة بعد الإسلام رأيك إيه؟ رأيك ايه مشتاقة للنبي عليه الصلاة والسلام الآية دي هي اللي فضلت مأثرة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لحد لحظة الموت وهو بيموت قال اللهم الرفيق الأعلى كان بيتأول الآية دي حسن أولئك رفيقا ربنا سمى صحبة الفردوس الأعلى رفقة لأنهم بيرفقوا ببعض مش في الدنيا بقى اللي يقول كلمة يتاكل واصله قال لي واصله عمل لي والتوحش في مواجهة النقد والتوحش في التعامل مع أخطاء بعض الرفق الرفق ده من ضمن نعيم الجنة الرفق ده يخلي الدنيا جنة الرفق ده من أسباب الوصول للجنة الرفق ده من اسباب اصطفاء ربنا ليك انك تبقى من من جيران اهل الفردوس الاعلى وحسن اولئك رفيقا اجمل رفقه واجمل صحبه ذلك الفضل من الله من الله عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى بمجهودك ما توصلش للفردوس الاعلى انما بكلمه يا رب توصل للفردوس الاعلى اذا كانت كلمه يا رب بتجيب الفردوس الاعلى ما تجيبش ايه في الدنيا بقى ما تحلش ايه في الدنيا ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى يا عم اطلب يا عم ادخل على ربنا من باب الاسماء الحسنى اي حاجة تستجاب بس ادخل من باب الاسماء الحسنى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا ليه صفة العلم في الاخر بقى لان ربنا يعلم اللي جوانا كل واحد ربنا عالم بحاله واعماله وداخله على حسب علم ربنا بيك على حسب ربنا يمن عليك ولا انت ما تستاهلش الفضل المبين ده نسأل الله سبحانه وتعالى ان ير... ان يجعلنا في الفردوس الاعلى مع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا من اهل القرآن القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير